السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بيده الخلق والأمر الخلق خلقه والأمر أمره وهو فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو سريع الحساب يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويغني ويقني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الله به علينا فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه المنة العظيمة صدق الله إذ قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الغواية إلى الهداية فلك الحمد يا رب على هذه النعمة المهداة المزداة على هذا البشير النذير أشهدك يا ربي على محبتنا لك وأنت خير الشاهدين وعلى محبتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم قرأنا قولك فامتثلناه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نعوذ بك يا رب من أن تكون هذه الأشياء أحب إلينا منك أو من رسولك صلى الله عليه وسلم أيقنا بقول رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين أيقنا بذلك يا ربنا نرجوك يا ربنا أن تمن علينا بمزيد من المحبة لهذا النبي الكريم واتباع سنته قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم آخذا ذات يوم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك فمضى وقت وقال عمر يا رسول الله والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر أن كمل منك الإيمان يا عمر فنسألك يا ربي أن تجعل محبتك ومحبة رسولك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا وأهلينا ومن الناس أجمعين أحمدك يا رب على هذه النعمة وقد وعدت ووعدك الحق لئن شكرتم لأزيدنكم فالحمد لله على هذا البشير النذير المرسل رحمة للعالمين أيها الإخوة لا يخفى عليكم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقها اتباع هذا الرسول الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فيا بنا لحمل هذا الدين القيم دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دين سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هلموا إلى هذا الدين القيم وهلموا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لن يضيع أبدا من سلك سبيل هذا النبي الكريم وإن حصل له في الدنيا ما حصل لكن لن يضيع أبدا من سلك سبيل هذا الدين القويم ومن الظن السيء بالله أن تظن أن الله يضيع أولياءه أن تظن أن الله يخذل من يدعو إليه لدعوته إلى الله أبدا فالله يتولى الصالحين هو قال ذلك وهو أصدق القائلين من الظن السيء بالله أن تظن أن الله سيخزيك لاتباعك لكتابه ولاتباعك لسنة رسوله هذا ظن سيء بالله بل ستحفظ وتكرم إما في الدنيا ويقينا يوم يقوم الأشهاد وهذا الفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه لا أطيل عليكم أيها الأخوة والأخوات قد شرفني عدد من إخواني أهل العلم والدعوة إلى الله أفسح المجال لبعضهم شرفنا في ليلتنا هذه أخي الدكتور وأحب إلي أن أقول الطبيب فاللغة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي استعملها الصحابة رضي الله عنهم أخي الطبيب حازم شومان حفظه الله تعالى وأطلق لسانه بما يرضيه عنه وأطلق لسانه لنصرة هذا الدين وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فمع كلمة موجزة من أخي الطبيب حازم حفظه الله تعالى يعرب بها عن شيء مما في نفسه تجاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويشكر نعمة الله عليه وعلى المسلمين وعلينا جميعا ببعثة هذا النبي الكريم فينا عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ألا فلترتب الألسن بذكر الله ثم بالصلاة والسلام على رسول الله ثم تغبر الأقدام لنصرة هذا النبي الكريم وترتب الألسن وتصفو الأفئدة أيضا بالدفاع عن هذا النبي الكريم مع ذكر الله مع كلمة أخي الطبيب حازم شومان حفظه الله تعالى وسلمه وأطلق لسانه بكل ما يرضيه عنه اللهم أمين ولكم معشر الإخوة والأخوات بمثل ما ذكر وأسأل الله أن يجعل ملتقانا جميعا مع من أحببناه في الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الرهط المبارك الكريم رهط الرسل الكرام الرهط المبارك والموكب الكريم موكب رسل الله الكرام والسائرين على ضربهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالدنيا ليست بدار مقام وإنما دار زوال ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع الخالدين في فسيح الجنان مع الخالدين في الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا ظننا بالله وأملنا في الله سبحانه أن يجمعنا في الفردوس جميعا إخوة متحابين على سرر متقابلين تقر أعيننا بلذة النظر إلى وجه الله الكريم وبصحبة سيد ولد آدم وبالنظر إلى أنبياء الله والمرسلين والأولياء الصالحين هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم ومع كلمة أخي الطبيب حازم في نصرة البشير النذير السراج المنير الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين صاحب الشفاعة العظمى فليتفضل أخي الدكتور حازم الطبيب حازم مشرفا المقام ومتشرفا بثنائه على رسول الله نسأل الله أن يجندنا وإياكم لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات من رب العالمين احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواني انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مين احب شيخ لقلبك في الدنيا يعني ربنا رزقني النهاردة بدي درس فبقول لهم تخيلوا لو الشيخ مصطفى العلوي دخل علينا دلوقتي هنبقى فرحانين قد ايه فرحانين بصدق فرحانين بجد بقول لهم امال لو النبي عليه الصلاه والسلام دخل علينا يعني شوف انت تحب الشيخ فلان بتحب الداعيه الفلاني بتحب امال لو النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليك حب النبي عليه الصلاه والسلام الحديث العظيم اللي ذكره شيخنا الشيخ مصطفى ربنا يحفظه ويبارك في دعوته يا رب اللهم امين ويجعل ما بقي من دعوته اعظم بركه وخير ونفع مما سبق يا رب اللهم امين وهذا من يعني بعض الاقوال اللي قالها المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى بعض المفسرين قال الآخرة ما بقي من الدنيا يعني اللي جاي احسن كمان اللي جاي اعظم فتح اللي جاي اعظم نصر اللي جاي اعظم مدد الله سبحانه اللهم زدنا ولا تنقصنا زدنا في العلم والإيمان والفتح والمدد والنصر اللهم زدنا ولا تنقصنا الله سبحانه وتعالى وهذا من معاني برضو قول الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق في أقوال المفسرين إنك هتفضل تزيد من طبقة لطبقة إن أهل الدين وأهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل نصر الدين الله سبحانه وتعالى هيفضلوا يعلوا وهيفضلوا يزيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى حديث البخاري الذي ذكره شيخنا الكريم الشيخ مصطفى العلوي حديث عبد الله بن هشام حديث لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني ماشي في الطريق ومعاه مجموعة من الصحابة واخد ايد عمر بن الخطاب حاجة مش ممكن يا اخواني يعني النبي عليه الصلاة كان حنون جدا وحنانا من لدنا عليه الصلاة والسلام فسيدنا عمر حس بحب النبي عليه الصلاة والسلام قوي فبيقول له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله أنا بحبك أكتر من الدنيا واللي فيها أنا بحبك أكتر من أهلي ومالي وتجارتي ودنيتي و... وأنا... لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يعني سيدنا عمر إيه الصحابة صادقين ولهجتهم صادقة وكلمة تلقائية يعني يا رسول الله والله أنا بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا إلا من نفسي فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم إجابة النبي يا إخواني إجابة عايزة وقفة يقول لا لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا ما ينفعش لا والذي نفسي بيده بيقسم بالله الصادق المصدوق يقسم القضيه مش قضيه شخصيه مش قضيه ان انا عايزك تحبني اكتر من نفسي مش قضيه شخصيه ده قضيه دين ده قضيه فهم قران وسنه ده قضيه بناء دينك قال لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك لحد ازاي رسول الله نفسي ده الواحد بيحب نفسه حب يصل لدرجة ال... يعني الجنون لو انت فكرت الواحد بس يكح كده هو ايه ده انا عندي ايه احسن يكون جالي مش عارف كورونا ولا ايه لو الواحد مثلا حاسس انه دايخ حاسس انه هبطان حاسس شوف الواحد بيحب نفسه انت لو راقبت كل واحد مننا بيعمل ايه عشان نفسه الواحد بيحب نفسه حب رهيب فالنبي بيقول له شوف بقى اللي انت بتعمله مع نفسك ابقى انا حبا عمليا احب اليك من نفسك شوف بتخاف على نفسك ازاي شوف بتحافظ على نفسك ازاي شوف بتغذي نفسك ازاي شوف بت... شوف انت بتعمل ايه لنفسك لحتى اكون حتى غايه هنا نقطه فارقه في حياتك وعلاقتك بالله ودينك لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت هتجني ثماره في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا ذاق حلاوة الإيمان حب رسول الله يخلي الدنيا حلوة الصلاة حلوة الطاعة حلوة من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحي... الابتلاء حلو الحياة حلوة وفي الآخرة مع من أحب فحب النبي عليه الصلاة والسلام هيغير لك دنيتك وآخرتك حتى أكون أحب إليك من نفسك سيدنا عمر بن الخطاب بقى قال للنبي إيه قال له طب سيبني يا رسول الله أسبوع أقعد في خلوة كده وأجاهد نفسي وأبدأ بقى أفتكر فضلك وأفتكر مقامك وأفتكر حب الله ليك وأفتكر رفع الله ليك فوق الأنبياء وأفتكر الإسراء والمعراج وأفتكر إن أنا من غيرك كان فحمة في جهنم والعياذ بالله وأفتكر ربنا كم مرة نصرك وكم مرة نجاك وكم مرة حفظك وافتكر صلاتك وصيامك وجهادك وعبادتك ودعوتك سيبني يا رسول الله أسبوع كده بس أفتكر كده عشان أقدر استشعر المعنى الرهيب ده سألنا عمر فوريا كأن في زرار أون وقف أخوانا قال له فإنه الآن والله فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله الناس دي كان عندها قدرة على التغيير الفوري لنفسيتها إزاي ده الواحد مننا بيتضايق عشان بس يغير mood ه كده يغير الجو ده اللي هو فيه ساعتين الواحد مننا بيغضب الواحد مننا هي الناس دي من كتر ما ربنا فتح عليها في المجاهدة في الطاعة والعبادة ونصرة الدين بقت نفسيتها في ايدها بالمنظر ده بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر امتى انت بقى هتبقى الآن الآن يا عمر قال العلماء الآن كمل إيمانك الوقت خلاص انت وصلت الوقت خلاص افرح بحب الله سبحانه وتعالى انت كامل ايمانك دلوقتي شوف كلمة الان يا عمر امتى الان يا جماعة امتى هيتمكن الحب العملي في قلوبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة يعني ويعني وظاهر النص انها غزوه تبوك غزوه رهيبه لان هي اللي حصل فيها هذه المعطشه القاتله الحديث صحيح مسلم فالنبي عليه السلام جمع الصحابه جمع الجيش كله قال لهم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء الصحابه هيموتوا من العطش هيموتوا من العطش مفيش خلاص معطشه قاتله فالنبي عليه السلام قال لهم بصوا احنا دلوقتي الظهر هتسيروا العشيه من الظهر للمغرب وليلتكم المغرب للفجر وان شاء الله بكره صباحا هتوصلوا للميه يقول الراوي فانطلقنا لا يلوي أحد على أحد تخيل ألوف 30 ألف واحد بيجروا في صحراء ما فيش واحد بيبص للتاني لا يلوي أحد على أحد أي لا يعطف أحد على أحد فيش حد بيفكر كله بيجري المية ألحى أشرب قبل ما أموت تخيل بقى كل مشغول بالمية وابو قتاده رضي الله عنه مشغول بالنبي عليه الصلاه والسلام النبي سنته كان بيبقى في اخر الجيش عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام القيادة عليه الصلاة والسلام فابو قتادة وقف بقى ورا النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل الكل بيجري وهو ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول فلما جاء نصف الليل حتى إذا بهر الليل خلاص جينا نص الليل مال النبي صلى الله عليه وسلم ميلة النبي بقى بدأ ينام فالنبي مال هيقع من على الدبة يقول أبو قتادة فدعمته فدعمته من غير أن أوقفه حتى اعتدل رسول الله شوف كلمة فدعمته دي دعم النبي عليه الصلاه والسلام شوف الكلمه دي فدعمته من غير ان اوقظه يعني ابو قتاده جه جنبه كده بسرعه وسنده من غير ما يقول للنبي حتى اعتدل يعني من غير ما ما, ما, ما يخلي النبي يصحى هو سنده وفاضل ماشي جنبه سرعه الدبه هي نفس سرعه الدبه حتى اعتدل رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام وهو نايم اعتدل النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابو قتاده حتى اذا تهور الليل خلاص بين الساعه 2 بالليل ولا 3 بالليل مال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فدعمته من غير ان اوقفه حتى اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى اذا كان اخر السحر خلاص بقى على الفجر دقائق يقول مال ميله شديده عليه الصلاه والسلام حتى كاد ان ينجفل النبي عليه الصلاه والسلام هيقع خالص يقول فدعمته برضه من غير ان اوقظه استيقظ النبي عليه الصلاه والسلام فقال من قلت ابو قتاده الدنيا طبعا ضلمه مش ضلمه ده مفيش بقى ده صحراء يعني موحشه ف... فقال منذ متى هذا مسيرك انت من امتى وانت على الحاله دي يا ابو قتاده فقلت يا رسول الله منذ الليله انا طول الليل يا رسول الله واقف بنيه ان انا احافظ عليك يا رسول الله واحميك و... و... و... يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه الله اكبر عارفين لما النبي قال للصحابي اخف الله عنك لما الصحابي شال حاجه من على ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام شوف انت هتعامل النبي عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا هيعاملك زي ما بتعامل الناس لو نصرته هينصرك لو نصرته هينصرك ربنا سبحانه وتعالى من اعظم اسباب نصرة الله ليك في حياتك وفي دعوتك انك تنصر رسول الله والله يا اخواني حفظك الله بما حفظت به نبيه زي ما حفظت عليا ربنا يحفظك من كل سوء يا ابا قتاده ايه الجمال ده ايه ده الحب يا اخوانا ده الحب واحد هيموت من العطش ومشغول اهو ده بقى حتى اكون احب اليك من نفسك بدل ما يجري عشان يشرب ميه قبل ما يموت و... ونفسه تموت لا لا لا الرسول عليه الصلاه والسلام والحفاظ على النبي عليه الصلاه والسلام الواحد لما بيقرا في القص الروايات الصحيحه في البخاري ومسلم ومسند احمد تصحيح الشيخ احمد شاكر لما بيقرا في الروايات هو الصحابه فعلا كانوا بيعملوا كده مع النبي عليه الصلاه والسلام هو ايه الحب ده ايه العاطفه دي ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه صاحي في نصف الليل فالنبي عليه الصلاه والسلام صاحي يقوم الليل فأبي بن كعب بقى يعني يعني مظبط قيامه على قيام النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له يا رسول الله اني اكثر من الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي انا عندي ورد دعاء كده مثلا نص ساعه ساعه مثلا يوميا يا رسول الله في قيام الليل اخلي لك منه قد ايه بقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فقال اجعل لك ربع صلاتي يعني رسول الله يبقى ربع ورد الدعاء او او حزب الدعاء صلاه عليك فقال ما شئت شوف الكلمه وان زدت فهو خير لك كلمه والله يا اخواني الواحد عايز يكتبها كده ويحطها في العربيه يكتبها يعني وان زدت انت, انت عايز الخير يزيد في حياتك زود صلاه على النبي عليه الصلاه كل ما هتزود صلاه عليه كل ما الخير هيزيد في حياتك وان زدت فهو خير لك قال اجعل لك نصف صلاتي قال ما شئت وان زدت فهو خير لك اجعل لك ثلثي صلاتي ما شئت وان زدت فهو خير لك اجعل لك صلاتي كلها يبقى انا عندي يوميا وقت كما شرح الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقت للصلاه او يعني ورد للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واصلي عليك رسول الله عليه الصلاه والسلام بدل ما ادعي اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا العلماء قالوا مش معناه انك انت تترك الدعاء بس معناها ايه أه؟ اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك مشاكل الدنيا تكفى همك ومشاكل الاخره يغفر ذنبك اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيموت فجي مثلا على نص الليل كده خلاص يعني حاسس ان خلاص يعني بيحتضر بقى وبيموت فقال اذا انا مت الليله فلا تؤجلوني الى الصباح اوعوا تقولوا اما الناس تصحى الفجر والجنازه تبقى كبيره ويصلي عليه مسلمين كتير اوعوا ادفنوني الساعه 2 بالليل اللي صاحي كتير اللي صاحي قليل ادفنوني في لحظتها اذا انا مت فلا تؤجلوني الى الصباح ليه فان احب الايام والليالي الي اقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ده يا جماعه بجد الواحد هو بيموت يفكر في ايه حد مننا ربنا يعافيكم جميعا ويعافينا جميعا يعني الواحد لما يعني اللي جرب كده مثلا يعني يدخل عنايه مركزه يدخل حاجه والموت حواليه واللي جنبه فجاه مات و... يعني يعني بتفكر في ايه ايه اللي انت بتفكر فيه او مثلا ساعات مثلا تعب والواحد حاسس ان هو بيحتضر دلوقتي انت بتفكر في ايه انت ايه اللي شاغل بالك تخيلوا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي شاغل باله في اللحظه دي ان انا عايز اقرب منك يا رسول الله زي ما قربت منك حيا اقرب منك بعد موتي يا رسول الله ايه ده عمر بن الخطاب بقى رضي الله عنه وارضاه برضه هو بيموت هو بيموت خلاص بقى الجرح بقى كان خلاص يعني الدنيا لما يعني شرب اللبن من بطن من فمه ونزل من بطنه وخلاص بيموت فقال اذهبوا الى عائشه بعت ابن عمر ابنه رضي الله عنه وارضاه اذهب الى عائشه فقل لها يستأذن عمر لا تقل امير المؤمنين انا ما ينفعش دلوقتي خلاص ما عدتش امير المؤمنين فانا واحد مطعون وبموت اصلا وبحتضر يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه فراح ابن عمر لا استنى عايش قاعده تعيط سبحان الله وده ابن القيم ضربه في زاد المعاد دليل على جواز الإيثار في القربات قال هو في إيثار أعلى من إن السيدة عائشة أثرت عمر بالدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام هو كان في مكان السيدة عائشة بتقول كنت أدخره لنفسي ولكني أوثر به عمر فابن عمر راجع سيدنا عمر قالوا له ابن عمر جاي قال ارفعوني قوموني كده هو مطعون وبطنه يعني مقطعه بالسكين بالسيف رضي الله عنه وارضاه ارفعوني ماذا قالت قال اذنت الذي تحب يا امير المؤمنين قال الحمد لله شوف الكلمه ما كنت احمل هم شيء مثل ذلك واحد بيموت بيقول انا مش شايل هم حاجه غير الدفن جنب النبي عليه الصلاه والسلام فقال فإذا أنا مت فق- فاذهبوا ب- بجنازتي وقولوا يستأذن عمر فأن أذنت وإلا فأرجعوني إلى مقابر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه هو بيموت مشغول بحب النبي عليه الصلاة والسلام مشغول لا يا لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك طب نجيبها ازاي دي بتاعت ربنا يا جماعة قلوب بيد الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك بتاعت ربنا وال- والحديث الثاني فوالذي نفسي بيدي برضه بيقسم عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين حبي لأهلي أنا حبي لابني حب حنان ورأفة وشفقة حبي لأبويا حب فخر وانتماء واعتزاز حبي لأمي حب حضن وهي دي حبي لزوجتي حب سكن و... طب والفلوس حبي للفلوس حب سند إيه، تعرف تتعالج تعرف تعمل تعرف تركب عربية ما تبهدلكش تعرف حب سند في الدنيا تسيب حاجة لأولادك حب سند ال- تخيل انت حب النبي عليه الصلاة والسلام يسندك اكتر من الفلوس عليه الصلاة والسلام وخير املا وخير عقبة عاقبة والناس اجمعين حب للناس دي قصة تانية بقى حب للناس ده حب الونس حب الألفة تبقى قاعد متضايق يفوت عليك واحد حبيبك تلاقي مزاجك اتح- النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك ان حبك ليه يبقى جميع انواع الحب لان ق- حديث النبي التالي فلا يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من والده وولده حب الوالد غير حب الولد ده شفقه ورحمه وده انتماء واعتزاز وفخر قضيه مختلفه طب وحب الاب غير حب الام النبي عليه الصلاه بيقول لك كده تحبين اكتر من والدك امك وابوك وابنك وبنتك ومراتك والفلوس وال... والآية اللي ذكرها الشيخ إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم أموال اقترفتموها فلوس دفعت شبابك ثمن انك تجمع المبلغ ده وتجارة تخشون كسادها محل ولا تجارة ولا شركة بقالك عشرين سنة عما بنيت نظامها الاداري وعملت تعاملاتها ومساكن ترضونها عمارة عما جبت ارضاه وبنا احب اليكم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال بعض المفسرين أي حتى يأتي الله بعقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة ده ده عشان ايه عشان حبيت شيء في الدنيا اكتر من النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حب رسول الله حب رسول الله سر سعادتك في الدنيا والآخرة حب رسول الله طريق ممهد إلى الفردوس الأعلى ولكن القلوب بيد الرحمن نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ ومن أهلنا وأولادنا يا ربنا اللهم أعنا على نصرة نبيك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية يا ربنا نسألك اليقين والعافية نسألك الإخلاص والعافية اللهم اهدنا وسددنا اللهم بارك في شيخنا مصطفى العدوي يا رب اللهم اللهم اعطه العافيه اللهم انزل عليه عافيتك وسكينتك اللهم احفظه من كل سوء اللهم ادرا عنه كل ضر اللهم اكشف عنه كل هم وغم اللهم بارك في دعوته واجعل ما بقي منها اعظم بركه وخير مما سبق يا رب اللهم انفع به اللهم أقمه على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم زده سدادا وتوفيقا وهدى ورشادا وحكمة يا رب العرش العظيم ومشايخنا يا رب ودعاتنا يا رب ونحن جميعا يا أكرم الأكرمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم خيرا جزاكم خيرا من